أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل الفصل ال11 الآيات من 19 لحد 30 في الحلقات اللي فاتت عرفنا إن التلاميذ سمعوا الشهادة اللي قدمها بطرس وقبلوا فكرة إن نعمة الخلاص ربنا قدمها للجميع سواء كانوا من اليهود أو من الأمم من بعد استشهاد استفانوس كبرت شجرة التبشير بالمسيح وفرعت وطرحت عدد كبير جدا من المؤمنين وخصوصا بعد ما زاد الاضطهاد في أورشليم واضطر عدد كبير من التلاميذ يخرجوا لمدن تانية وبقوا يكلموا الناس ويبشروا بكلمة ربنا في كل مكان يروحوه وده زود عدد المؤمنين بشكل رائع مجموعة كبيرة من التلاميذ المؤمنين بالمسيح كانوا بيدعوا اليهود بس لكن فيهم اللي دعا أمميين زي مثلا في أنطاكيا اللي انتشر فيها الإيمان بشكل كبير وكانت أول مكان يسمى فيه أتباع يسوع مسيحيين ومدينة أنطاكيا السورية أصبحت تاني أهم مدينة بعد أورشليم في الكرازة بإنجيل المسيح ودلوقتي خلونا نسمع لوقا اللي كتب سفر أعمال الرسل وهو بيحكي لنا قصة مهمة جدا النهارده
اسمي لوقا وأنا سعيد إني بحكي لكم قصة انتشار بشارة المسيح وتكوين الكنيسة الأولى التلاميذ كانوا مشغولين جدا وبيصلوا بقوة عشان ربنا يرشدهم إزاي يقدروا يشبعوا الاحتياج الروحي عند الوثنيين اللي دخلوا الإيمان وكانوا بيطلبوا من الروح القدس يساعدهم في إنهم ياخدوا قرارات تخليهم يقدروا يوسعوا خدمتهم ويوصلوا إنجيل المسيح للعالم كله
ممكن تسمعوني لو سمحتم شكرا شكرا آخر أخبار وصلت لنا بتقول إن عدد الوثنيين اللي آمنوا بيسوع رب ومخلص زاد بشكل كبير جدا بطرس هو أول واحد بلغنا بالأخبار دي بعد ما رجع من قيصرية حتى المدينة الوثنية أنطاكيا عدد كبير قوي من أهلها أعلنوا إيمانهم بالمسيح أنا شايف إننا لازم نبعت مجموعة لأنطاكيا عشان يساعدوا إخواتنا اللي هناك في نشر كلمة ربنا ها يا جماعة إيه رأيكم؟
أنا شخصيا حاسس بالخجل من إننا ما نفذناش فورا اللي طلبوا مننا يسوع لما قال اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها للأسف سمحنا لمخاوفنا وتعصبنا إنهم يعطلونا عن المهمة اللي كلفنا بيها ربنا إحنا مش بس لازم نبعت ناس تساعد في أنطاكيا كمان لازم ما يفضلش في أورشليم غير أقل عدد من الرسل والباقيين يسافروا مكان ما ربنا يرشدهم عشان يبشروا في الدنيا كلها
يوحنا انت يمكن اصغرنا في السن بس كلامك فيه حكمة كبيرة انا كمان بشاركك في الرأي انه آن الاوان اننا نتحرك وننشر كلمة ربنا في كل حتة من العالم انا فاكر كويس ان يسوع قال لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك وما قالش إنه جاي بس علشان خلاص اليهود أنا كمان خجلان من إننا استنينا كل الوقت ده قبل ما ننفذ المطلوب مننا وكمان شايف إن ربنا صبر علينا كتير وكان بيباركنا ويحمينا رغم إننا بكل أنانية حاجزين محبته وخلاصه لنفسنا وبس
كان في مجموعة من وسط الرسل اللي أصلهم يهودي الموجودين في أورشليم مش مبسوطين من انضمام ناس كانوا وثنيين للكنيسة رغم أنهم داقوا حلاوة خلاص الرب إلا أنهم شايفين إن فيه ناس ما يستحقوش الخلاص ده والإحساس ده كان ليه تأثير سلبي جدا على حياتهم بعد شوية بقوا معزولين لكن الناس اللي قبلوا اخواتهم في المسيح ايا كان اصلهم كانوا حاسين بمحبة ربنا وبسعادة كبيرة لانهم بيخدموا من قلبهم بعد فترة التلاميذ اجتمعوا مرة تانية عشان يختاروا مين اللي هيسافر انطاكيا وازاي يوفروا احتياجات السفر
شكرا ليكوا انكوا جيتوا اجتماعنا النهارده احنا بقالنا اسبوعين بنصلي وبنطلب من ربنا انه يعلن لنا ارادته في القرار اللي خدناه باننا نبعت ناس مننا لانطاكيا وفي اكتر من واحد تطوعوا وعرضوا استعدادهم للخدمه دي وهم نيكولاوس وتيمون واندراوس وبرنابا وكمان في ناس تانية عرضت انها تغطي كل مصروفات الرحله وجه الوقت اللي لازم نختار فيه مين اللي هيقوم بالمهمة دي
بيتهيألي لازم نسمع من اخواتنا اللي اتطوعوا بالسفر نسمع منهم الاسباب والدوافع اللي خلتهم يقدموا عرضهم ده نيكولاس ممكن تبتدي
شكرا يا بطرس اولا احب اكد لكم اني مش بدور على دور قيادي في الخدمه دي كل اللي عرضته اني ممكن اساعد الشخص اللي هيقوم بالمهمه انتوا عارفين ان انا من انطاكيا وعارفها كويس وكمان عارف عادات وتقاليد الوثنيين اللي فيها وده ممكن يفيد الاخ اللي انتوا هتختاروه يكون مسؤول عن الخدمه ويساعده في مهمته
اتفضل يا اندراوس أنا صحيح قلبي متعلق بنشر إنجيل المسيح بس أنا زي نيقولاوس مانيش قائد لكن ممكن أساعد في المكان اللي ربنا يختارني ليه دورك يا تيمون شكرا يا بطرس يا إخواني في المسيح أنا حاسس إن إيد ربنا بتدفعني لخدمته لو الخدمة دي في أنطاكيا أنا جاهز في أي مكان تاني أنا برضو مستعد مش مهم المكان أنا اللي يهمني إن أخدم ربنا في المكان اللي هو عاوزني فيه اتفضل يا برنابة اتفضل قول كلمتك
أنا حاسس إن الكرازة بإنجيل المسيح زي النار القايدة في روحي وخلال السنتين اللي فاتوا الروح القدس بيحضرني لخدمة الوعظ بكلمة ربنا أنا اتربيت في قبرص وبتكلم اللغة اللي بيتكلموا بيها في أنطاكيا وحاسس إن إرادة ربنا إني أنا اللي أقوم بالمهمة دي فأنا جاهز لتنفيذ إرادة ربنا دلوقتي
وقع الاختيار على برنابا عشان يكون قائد المهمة دي وإنه ياخد معاه نيكولاس وتيمون عشان يساعدوه وبعد فترة قليلة سابوا أورشليم وراحوا على قيصرية ومن هناك خدوا مركب علشان يروحوا بيها انطاكيا ودي كانت أول مرة تيمون يجرب السفر بالبحر
صباح الخير يا نيقولاوس صباح الخير الريح شكلها معانا والبحر كويس ايوه فعلا آه، شكلنا ماشيين بسرعه مناسبه قوي ما شفتش تيمون
تقريبا نام من التعب أصل بقاله يومين ما نامش دي اول مره يسافر بالمركب علشان كده جاله دوار بحر
تيمون شاب جدع وهيستحمل قبطان المركب قال لي إننا هننزل الأول في قبرص وبعد كده هنروح على أنطاكيا بيتهيألي ده هيديني فرصة أروح أشوف أهلي
بقالك قد ايه ما شفتش اهلك يا برنابه
والدي زارني من أربع سنين في أورشليم بس بقيت أهلي ما شفتهمش من حوالي 14 سنة أكيد هتبقى مفاجأة كبيرة ليهم لما يشوفوني بص مين اللي جه ده تيمون صباح الخير يا بحار يا شجاع صباح الخير هو مش ممكن قبطان المركب يخليها تمشي من غير ما تتهز قوي كده انا من ساعه ما ركبت وانا دايخ يا جماعه هو انا وحدي بس اللي دايخ
ووصلوا قبرص بالسلامة برنابة قضى تلات أيام مع أهله وكان مبسوط جدا إن شافهم 14 سنة اتغيرت فيها حاجات كتير برنابة حزن على قرايبه اللي توفوا وفرح لما شاف الولاد والبنات اللي اتولدوا في العيلة بس أكتر حاجة أسعدته إنه كلم عيلته عن المسيح وإنهم أمنوا بيه وقبلوه مخلص لحياتهم وبعد تلات أيام برنابا كمل رحلته عشان يروح يبشر بكلمة ربنا في أنطاكيا
نيقولاوس ممكن تحكي لنا شوية عن أنطاكيا؟
انطاكيا من أكبر ثلاث مدن في الإمبراطورية الرومانية طبعا بعد روما واسكندرية بس هي أجملهم وأكثرهم تنوع في الثقافات هتلاقوا فيها مكتبات فخمة ومتاحف هايلة وحمامات فاخرة ياه وفي كل مكان هتلاقوا بيوت بديعة مبنية من الحجر وقدامها تماثيل معمولة بمنتهى الدقة وهي مركز كبير لتبادل التجارة والأفكار كمان وحكومتها متفتحة أكتر من أي حتة تانية في كل المدن الرومانية وده معناه إنه محدش هيتعرض لنا وإحنا بنكلم الناس عن ربنا ها؟
أيوة تقدر تتكلم بكل حرية بس آه، أنا عايز أحذرك من حاجة جو الحرية ووجود عدد كبير من الأغنياء بيخلي معظم الناس يمارسوا الخطايا علنا ومن غير حساب السحر والخرافات وعبادة الأصنام منتشرين بشكل مفزع في أنطاكيا على حسب ما وصلني إنه في كتير من الناس هناك بدأوا يسيبوا عبادة الأصنام ويؤمنوا بيسوع بس ازاي هنقدر نوصل للمؤمنين وسط مدينة كبيرة زي أنطاكيا هنروح المجمع اليهودي وكمان هنطلب من الروح القدس انه يرشدنا ليهم وهو عمره ما خذلنا
في خلال كام يوم من وصول برنابا واللي معاه لأنطاكيا قدروا يوصلوا لعدد كبير من المؤمنين المشتاقين لأنهم يعرفوا حاجات كتير عن يسوع واكتشفوا إن التلاميذ اللي سبقوهم قدروا يوصلوا كلمة ربنا للناس من جنسيات مختلفة واللي وحد بينهم الإيمان وقبول الخلاص وبعد ما كان كل واحد له ثقافته وسلوكه جمع بينهم كلهم الصلاة والعبادة والأخوة في المسيح حتى اللي كانوا بنات ليل كلهم اعترفوا بخطيتهم وقبلوا غفران ربنا وخلاصه كتير من الناس دول ما كانوش يتصوروا انهم حتى يتكلموا مع بعض لكن دلوقتي بقوا كلهم اعضاء في جسد واحد اللي هو جسد المسيح
ازيك يا برنابة ازيك يا نيقولاوس اهلا تيمون احوالكم ايه أنا كل يوم بشوف بعيني عظمة عمل ربنا وبحس قد إيه محبته كبيرة لو ما كنت الشاهد عيان على التغيير اللي بيعمله الإيمان في النفوس وفي سلوك الناس ما كانش ممكن أبدا أصدق اللي بيحصل هنا في أنطاكيا النهارده انا شفت بعيني معجزه انسانيه راجل غني جدا وصاحب قصر فخم بعد ما قبل المسيح ركع على ركبته قدام عبد عنده وهو بيبكي ياه ويطلب منه يسامحه على الطريقة اللي كان بيتعامل بيها معاه قبل ما يعرف ربنا وبعد كده اداله حريته وشفتهم ماشيين مع بعض بعد ما بقوا اخوات في المسيح العبد ده اسمه سمعان ايوه انت تعرفه آه قابلته من كام يوم في السوق وقال لي إن هو بيصلي علشان خلاص نفس سيده واضح ان ربنا استجاب لصلاته لما وصلت للقصر اللي بيشتغل فيه سمعان لقيته هو وصاحب القصر بيكسروا كل تماثيل الآلهة الوثنية قدام وحوالين القصر لما قدموني لصاحب القصر ما بقاش لاقي كلام يعبر بيه عن سعادته بالسلام والطمأنينة اللي دخلوا قلبه بعد ما أعلن إيمانه بالإله الحقيقي وحكالي إنه اتعرف على يسوع لما شاف التغيير اللي حصل للعبد بتاعه لما بقى من أتباع المسيح أول ما سمعان كلمه عن المسيح غضب منه وعامله بعنف بس لما بدأ يتابعه وشاف إن كل اللي آمنوا بالمسيح بيتعاملوا بمحبة وقلبهم مليان سلام بدأ يسأل سمعان وطلب إنه يتعرف أكتر على يسوع وبعد ما سمعان قال له عن السعادة والسلام اللي بيحس بيهم الشخص اللي بيقبل المسيح كمخلص لحياته جه وقابلني وبعد ما خلصنا كلامه رديت على أسئلته قبل الإيمان واعترف لي إنه ولا ثروته ولا نفوذه ولا عبادته للآلهة الوثنية كانوا بيحققوا له السعادة اللي حس بيها بعد إعلان إيمانه وقال لي أنا عاوز أبقى مسيحي قلت له مسيحي؟ قال لي أيوة مسيحي يعني انتمائي الوحيد للمسيح
وبقت أول مرة يتقال فيها على أتباع يسوع مسيحيين في أنطاكيا ولما وصلت الأخبار المفرحة عن النجاح الكبير اللي عمله برنابا واللي معاه لبقية الرسل في أورشليم ده شجعهم وبدأوا ينتشروا في كل مكان للشمال وللجنوب للشرق وللغرب ودخلت رسالة المسيح العظيمة قلوب ناس كتير وبقوا مسيحيين وزاد عددهم جدا وكونوا الكنيسة المسيحية الأولى
لو اتأملنا في رحلة برنابا في أنطاكيا هنخرج بدرس مهم في معاملة الناس اللي بيدخلوا الإيمان جديد هنلاقي إن التعامل بمحبة والتعاون والتشجيع والقلب المليان بالسلام والسعادة بيدوا درس رائع في جمال القرب من ربنا لو قابلت حد حديث الإيمان حاول تساعده إن إيمانه يكبر ويزيد وحاول تشجعه وافتكر دايما برنابا المشجع أكبر دليل على النعمة اللي بيديها ربنا للمؤمنين بيه هو تجميع ناس مختلفين في كل حاجة وضمهم لأسرة واحدة هي أسرة المسيح محبة يسوع وغفرانه لخطايا البشر هي اللي بتدوب الفوارق بين الناس في كل الدنيا بيتحولوا من مجتمع من الناس المختلفين لمجموعة واحدة من الإخوة والأخوات المحبين المتسامحين عندهم وحدانية القلب والعقل والروح ومسلمين حياتهم وإرادتهم لربنا متجمعين في الصلاة والعبادة لإله واحد بروح واحدة في المسيح ممكن بسرعة نكون ترابط إيماني مع أي مسيحي نقابله في أي مكان في الدنيا حتى لو كنا مش بنتكلم نفس اللغة ولا بناكل نفس الأكل إحنا كمان عندنا اهتمام ومحبة لأي حد محتاج للمخلص وبيدور عليه لو كنت محتاج للمخلص احنا هنصلي لك انك تقبل المسيح كمخلص لحياتك النهارده لو كنت لسه ما امنتش بالمسيح يا ريت تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص واذا كنت عاوز تسلم حياتك ليه عليك اولا انك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتؤمن بالمسيح وتقبل حقيقه ان ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بالمسيح أضحى سروري كاملا ورنى صوتي بالمديح حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد بشبيب الحب أتى فيا حب فائقي وردني إلى الهدى بفضل عهد صديقي حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد سعادة من السماء حلت على هذا الفقير طوباك يا قلبي ابتهج وقم بنذرك الخطير حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد يا نعم عهدا ضماني إلى مخلص الأمين إني لربي وهو لي دوما لدهر الداهرين حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد يا رب ثبتني واكون ممتلكا ارادتي درب حياتي سيدي في منهجي القداسة حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد ترنيمة جديدة للسيد ترنيمة تفرح الإله توصف جمال اسمه العالي بيها نكرم واهب الحياة ترنيمة